إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اليوم إن شاء الله نتكلم عن آية الكرسي والحديث عن آية الكرسي هو الحديث عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل هذه هي سيدة آي القرآن الكريم وكلنا عندما يستمع إلى معنى لآية أو معنى لحديث أو معنى لاسم من أسماء الله أو معنى لحكم من, من الأحكام عليه أن يتمسك بهذا المعنى وأن يحفظه وأن يعيه وأن يذكره وأن يبلغه غيره فتلك بركة لن تعرف عظم قدرها إلا يوم القيامة كثيرا ما تعلم الناس آيات وأحاديث وشروحا وأحكاما وكثيرا من هذا الدين ثم تأتي لتسألهم اليوم فإنك تطلع على أنهم لم يكادوا يسمعوا شيئا مما ذكروا به فيما مضى يعني إن جئت لتسأل الناس الذين حضروا دروس الصلاة مثلا وسألتهم عن كثير من هذه المعاني لوجدت أنها طارت وذهبت أدراج الرياح للأسف الشديد هذا يدل على ضعف الصدق لا أقول على انعدام الصدق وإنما على ضعف الصدق ولقد تكلمنا فيما مضى عن الصدق وتكلمنا عن الإخلاص فيما مضى وبينا الفرق بين الإخلاص والصدق وأنه لا بد أن تكون مخلصا وقد تدخل في النار وأنت مخلص ولكن لا بد أن تكون صادقا مع كونك مخلصا والصدق هو كما شرحناه أن تبذل جهدك كله وأن تستفرغ وسعك فلا تدخر طاقة أبداً عن الالتزام بهذا الدين وضربنا مثالا عن الصادق الذي يريد أن يجعل ولده أعظم ولد في الناس أو يربيه أكمل تربية فإن كان صادقا فإنما يبحث له عن أحسن المدارس ويستأجر له أعظم المدرسين وينفق عليه بغير بخل ويكاد أن ينفق أن يقترض من أجل الإنفاق على الولد ولا يدخر معرفة أو صلة إلا ويستعملها في تنمية وتربية الولد لكي يكون أحسن الناس ففعلا هو صادق عندما قال بلسانه أنا أريد الولد أن يكون أفضل الناس وأفضل مني ولا أريد الأحد أن يكون أحسن مني إلا ولدي فهو الآن فعلا أثبت صدق ما يقول بسعيه الحثيث وباجتهاده وبجهده فعلا هو هو صادق لأنه بذل أقصى ما يمكنه كذلك نريد أن نكون صادقين في الدين أنت تقول لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله حبي كله لله ذلي وخضوعي كله لله وإذا فلا أخضع لمال ولا لامرأة ولا لرجل ولا لجاه ورئاسة ولا لشهوة ولا لأي شيء في الدنيا ولا لطاغوت ولا لمعظم ولا كبير ولا صغير بل خضوعي كله لله عز وجل ولا أخضع لشيء إلا أن يكون الله قد أمرني بالخضوع له هذا معنى لا إله إلا الله هذا كلام باللسان زعم باللسان أنت يعني تزعم أنك موحد وتقول لا إله إلا الله طب يعني الإخلاص ده سهل أوي وأكثر الإخوة يستطيعون الإجابة على سؤالك ما الإخلاص أما ما الصدق في هذه الكارثة هذا هو المرض العضال الداء العضال الذي يفتك بالإخوة بالإخوة بالنشاء الإسلامية أقول بالإخوة لأن عامة الناس الهمج الرعاع كما قد علمتم هؤلاء عن الصدق واخد بالك فعلا يعني الواحد بس لما يحصل المسلمين الآن كل الإخوة يعني أي إخوة النشاء الإسلامية سواء جماعات سواء مش عارف جمعيات سواء إخوة مستقلين أي أخ إخلاص أه فاهم مدارس التوحيد إنما الصدق فين المشكلة الصدق يا إخوتاه هو أن تبذل أقصى ما في وسعك تدخرش وسع أبدا للحفاظ على هذا الدين أنت بتقول لا إله إلا الله مش هعبد إلا الله طب كيف تعبد الله بغير علم هل ممكن أن نعبد الله بغير علم تيجي ازاي دي بقى هو تبقى عبادة لله إلا بما شرع الله عز وجل طب كيف تعرف أن الله شرع كذا وأمرك بكذا ونهاك عن كذا ده يتطلب بذل مجهود ولا لا طيب أول حاجة في الصدق أنك بتحضر الدروس كويس حضور الدرس ده صدق تمام إنما حضور الدرس تقعد وخلاص كده في الدفة وبس واقع بين الناس وبعد ذلك كلام بيتقال بروح فين يبقى غير صادق لو انت عارفك هتمتحن فيه في الثانويه العامه معك ورقه وقلم وشغال وعمال وتسال و و وتعيد وتراجع مره واثنين وثلاثه واربعه مهتم مجتهد في الموضوع هذا هو الصدق انما ان الايام تمر كده عمال نقول في دروس ونشرح في ايات وانت بص تلاقي مضت الايام وكانك لم تسمع او لم تستمع الى شيء ده يدل على ضعف الصدق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الصادقين بذل الوسع استفراغ الوسع لا تدخر طاقة عن الفهم وعن الحفظ وعن الاستذكار ونصيحتي لك أن تبادر بعد الدرس مباشرة بأن تشرحه لغيرك من الناس مثلا أنت سمعت إلى عشر معلومات ذكرت ثلاثة تأكد من الثلاثة دي مش هتنساها أبدا بإذن الله إن شاء الله ليه؟ لأن بعد الدرس ده اسمها صدقة صدقة ليه؟ أنفقت مما رزقك الله ها ويستعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فالواحد لما بيتعلم معلومة ويبلغها للناس ويعلمها للناس فإن الله عز وجل يخلف عليه أفضل منها ويثبتها عنده ولذلك الإخوة اللي هم بيلفوا البلاد ده يعني العلم عندهم سهل بفضل الله له بركة لأنه ينشر ويتكلم ويبلغ وربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه ويزيده يا أخوانا يعني نحن مطالبون بالصدق الصدق هذه آية الكرسي وكما قلنا هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وقال أي آية أعظم في كتاب الله قال آية الكرسي فضرب أي النبي عليه الصلاة والسلام على صدره على أي على صدر أبي بن كعب وقال ليهلك العلم يا أبا المنذر يعني إذا الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر آه الإجابة الصحيحة لأبي بن كعب اعتبرها دليلا على العلم العظيم ليهلك العلم أبا المنذر يعني إذا اللي يعرف قدر آية الكرسي ويفهمها وبعدين يعرف من نفسه أنها من أعظم آيات القرآن هذا هو الحديث يقر بأنها أعظم آية أما الإنسان لو علم من نفسه أنها من أعظم آيات القرآن ده معنى شاهد له الرسول بالعلم عليه الصلاة والسلام إذا آية الكرسي لماذا هي سيدة آية القرآن لماذا هي أعظم آية في كتاب الله إذا علينا أن ندرسها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا نأخذها واحدة واحدة هي طبعا آية 255 في سورة البقرة وهي تشتمل على عشر جمل كل جملة منها لها فوائد عظيمة ومن أوجز وأعظم وأبلغ الرسائل أو الكتيبات التي صنفت فيها هو شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يعني هي رسالة قصيرة بسيطة خالص يعني أو ممكن أن نقرأها الآن بس أنا يعني أقولها بشرح لما هي آية طبعا السيوطي أيضا له شرح لها وله كلام كثير في بركاتها وفضائلها وما إلى ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لفظ الجلالة الله علم على الذات ولا لا كده طب مشتق ولا غير مشتق أكثر جمهور أهل العلم على أنه مشتق مشتق من ماذا من صفة العزيز مشتق من صفة العزة ولا لا طيب والعظيم مشتق من صفة الايه العظمة طيب كذلك الله مشتق من صفة ايه الالهي طيب العزة عرفناها العظمة عرفناها طيب الرحمة عرفناها الكرم عرفناه الالهية يعني ايه هي دي الناس يجهلونها الالهية هي استحقاق العبادة ما هي الالهية استحقاق العباده واصطحب معك هذا اللفظ استحقاق أي آية في كتاب الله فيها لا إله إلا الله وحط مكانها كده استحقاق يعني لا يستحق العبادة إلا الله شيل شيل بس الآية كده وحط إيه لا, لا يستحق العبادة إلا الله ستجد نفسك قد تفقهت وفهمت كثيرا من معنى الآية الله لفظ الجلالة مشتق من الإلهي هذا الاسم هو العلم على الذات الأقدس والذات العلية هذا الاسم قال عنه عدد من العلماء بأنه اسم الله الأعظم وأنا طبعا مع هؤلاء والله تعالى أعلم لماذا؟ لأن كل الأسماء إنما هي تابعة للفظ الجلال ولله الأسماء الحسنى ولم يقل وللعزيز الأسماء الحسنى أو وللعظيم الأسماء الحسنى ها؟ إنما هنا بقى ممكن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى ده من ناحية أن له الأسماء الحسنى أما الآن من ناحية لفظ الجلالة يبقى الله دائما يأتي متبوعا يعني احنا بنقول إيه الملك ما يجيش تابع أبدا في القرآن يجي أول آية يبقى هو متبوع ولا يأتي تابعا كذلك الرحمن مش كده إنما لفظ الجلالة بقى ده كمان بيسبق الملك ويسبق إيه الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس والله الذي لا اله الا هو عالم غيب شهادته هو الرحمن الرحيم دايما لفظ الجلاله هو ايه ياتي علاوه على ان ايه المعنى بنفسه مشتق من الالهيه يعني من استحقاق العباده طب لماذا يستحق العباده لما انا هقولها بمسائل بقى احنا حفظناها والحمد لله عشان الصفات لما له من صفات ولذلك لما بنيجي نبطل استحقاق العباده لاي شيء اخر بنيجي نبطلها نعمل ايه؟ عايزين نبطل العباده نعمل ايه نشوف الصفات بتاعته نطلع على الصفات نقوم نعلم ان هذا الذي عبد من دون الله لا يستحق ان يعبد وقد رايتم كيف ابطل القران عباده العجل لا يهديهم ولا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا لا يرجع إليهم قولا لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وفي النهاية إلى نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه وهكذا وهكذا ألهم أرجل يمشون بها أم ألهم أم لهم أم لهم أم لهم كلها نقائص والدجال عينه أعور أعور يبقى إزاي يتحكم على يبقى ناقص يبقى دايما مرد الأمر في العبادة إلى إيه؟ إلى الكمال طيب الإلهية معناها استحق العبادة إذا معناها كل الكمالات لله في الإلهية ولا لا؟ لأن هي بنت على إيه؟ على كل الكمالات لله ما تجيش تطلع بقى أي كمال لله ولو كان اسم الله الأعظم وتخرجه من الإلهية لا ده الإلهية مترتبة على إيه؟ على جميع الأسماء والصفات بما فيها إيه؟ ها؟ الاسم الأعظم يبقى اللي يشتق منها هو الاسم الأعظم بقى ولا لا؟ هذا والله تعالى أعلم الله طبعا في علماء آخرون حول الحي القيوم ويقول لك انها موجوده في ثلاث صور سوره البقره ال عمران وايه وطه لا هو انت لو عملت بحث بقى هيطلع انها البقره وال عمران بس واخد بالك اللي هو ايه الله لا اله الا هو انما في الحي القيوم انما في طه ما فيهاش الله لا اله الا هو فيها ايه ها وعنت الوجوه الحي القيوم ما فيهاش الله لا اله الا هو انما الله لا اله الا هو في البقره وفين وال عمران طيب انا ليس البحث الان في بسم الله الاعظم بس بقول لك يعني هذا الذي يترجح لدينا والله تعالى اعلم الله لفظ الجلال يعني في اشرطه كثيره سابقا كنت اميل الى ان لفظ الجلاله هو علم طبعا هو علم ولكنه ليس مشتقا من صفه ليه لان في قاموس اوكسفورد يكتب كده الله A L H بالانجليزي الله ما هي مشتق ازاي وكنت يعني كنت واهما في ذلك طبعا واشتق ايه على المعتمد ايه المانع ان يبقى اي اسم الله سبحانه وتعالى موجود في في اللغه العربيه وفي الفرنسيه والانجليزيه واللاتينيه وال... بنفس اللفظ بنفس النطق ايه المانع ما المانع فعلى اي حال هذا هو قول جمهور اهل السنه والجماعه او الغالبيه اهل السنه والجماعه على انه مشتق اليه الله لا اله الا هو الحي القيوم اله اله اسم الله ولا ولا مش اسم الله لا هنا في كلام في اختلاف يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول لك انا اشك يعني هذه الايه ايه الكرسي فيها خمس اسماء لله ولا سته يقول لك على الشك لانه بيقول لك لا يترجح لدي ان الاله من اسماء الله واخد بالك ليه لان ما في ما فيهوش الف ولا هل في الف ولا فيه الاله ما كلها من غير الف ولا كما ورد في كتاب الله عز وجل يضرب بالالف واللام الشيخ ابن تيميه بيقول لك انا اشك أطلع. طيب على اي حال وصلها لله ولا لا لا اله لان اله بمعنى ايه لو كنا شرحناها في هذين الصلاه المستقيم لما قلنا الصيغه بمعنى مألوه ها مألوه مألوه يعني ايه يعني مستحق للعباده مألوه يعني مستحق للعباده في عباره ثانيه محبوب لذاته طب وتفرق ايه هو هو بقول لك ما يستحق العباده ولما بقول لك محب لذاته طيب يعني هو في أي شيء يحب لذاته غير الله سبحانه وتعالى هل تجد شيئا يحب لذاته إلا الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام النبي يحب لذاته إذا عبدته من دون الله وإنما تحب النبي من أجل من الله سبحانه وتعالى طب بتحب الله من أجل من من أجل الله ما لله بقى لا أو ما أو ما الله قول ما بقى ما اللي هي الصفات هنا يقول لك والله بقى الربوبية والكمالات النفوس جبلت على حب من احسن اليه الاحسان كله من مين من الله وجبلت النفوس على حب صفات الكمال لك هذا رجل شهم هذا رجل شجاع هذا رجل كريم يحبه الناس سواء اكرمك ولا ما اكرمكش دي مساله ثانيه جبلت النفوس على هذا اذا انا ما لماذا الحب كله لله على صفات الله سبحانه وتعالى فلما عندما تقول الاله يعني المألوه يعني ايه يعني الذي يستحق العباد او المحبوب لذاته هي هي لأن المحبوب لذاته معناها كل المحبوبات هتترجم في النهاية عشان تبقى محبة لمين؟ لا هو وحده ولا شريك له خلاص طب ما هو دي العبادة برضه وأنت عارف إن اللي بيدفع لأي حركة قلبية أو لسانية أو جوارحية إيه اللي بيدفع الحركة؟ ها؟ الحب طبعا إيه اللي بيخليك تروح المستشفى تعمل عملية جراحية؟ حبك للصحة إيه اللي بيخليك تتناول الطعام؟ حبك للطعام طيب يعني اغراضه المختلفه اذا الحب ده دايما هو اللي بيدفع مش ممكن تتحرك ابدا الا والحب هو الدافع ممكن محبه محموده ومحبه مذمومه واحد بيحب يسرق عايز فلوس ببلاش الحب اللي بيدفع له السرقه فما فيش حركة إلا بإيه بحب ولذلك أنا هنقول بقى تعالى أنت خلقت هكذا ما تتحركش إلا لمحبة وأنت بس ولا شيء في خلق الله ولا العالم العلوي ولا السفلي إلا وكل حركة فيه الدافع لها هو إيه الحب مش كده ولا لا دي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى وعز وجل الحب هو الذي يدفع دائما للحركة فاحنا بنقول والله احنا هناخد حبك ده نخليه كله في النهايه لمين؟ لله يبقى كل حركه لك هتبقى لمين؟ لله عشان كده لو بتاخدها انت الصباحه وفي الاذكار الصباح تقول لا اله الا الله م? وحده وتؤكد بوحده وأن تؤكد بالنفي صفات السلب اللي هي ايه بتتضمن الكمال المقابل ها لا شريك له ولا شريك له مش كده؟ طيب وبعدين ايه؟ له الملك الى اخر الصفه فلما لما خليك فعلك قلت لا اله الا الله يبقى بعد ذلك ان كل حركاتك هتبقى لمن ستكون لله والله صحيح هيبقى فعلا صلاتك لله ومحياك لله وماتك لله ونسكك لله لن تجد شيئا في حياتك الا لله كل حركه لله ليه لان احنا فعلا صلحنا القلب بتاعك وجعلنا كل الحب فيه لمن لله يعني اجمع كده قوى المحبه انت في قلبك في قوه محبه للفلوس وفي قوه محبه للنساء وفي قوه محبه للجاه والرئاسه في قوه محبه للاب والام في قوه محبه للولد في قوه محبه للجيران في قوه محبه لكذا في قوه محبه لصفه كذا قوه محبه لكذا اجمع القوه دي كلها اجمعها كلها عشان تبقى في قوه واحده في اتجاه ايه واحد مش يبقى متضاده قوه تضيع قوه واخد بالك قوه تضيع قوه بس واحد يحب الفلوس جدا ويحب النساء جدا وذهب الى امراه جميله يحبها ولكنها فقيره ام حب المال عمى قال له ايه خلاص ما تنفعش عندنا دي يبقى المحبه دي والمحبه دي بقت صفر لا بقى الحب لا نفعت معاه في المال ولا نفعت فين كنساء يبقى المحبه بتضيع بعضها لا انا عاوز اجمع المحبات كلها في اتجاه واحد عشان تبقى حب واحد في النهايه هو ده اللي بيحصل بكلمه التوحيد انها بتقوم بتوحيد كل المحبات الموجوده فين في القلب زي حته الحد... المغناطيس عند امراره على قطعه من الحديد بيعمل ايه في الحديد بيوحد اتجاهات الجزيئيات اللي هي القابله للمغطسه او اللي فيها قوه مغناطيسيه بدل ما قوه بتزق يمين قوه ثانيه بتزق شمال ضيعوا بعض دلوقتي لا انا هخلي الشمال في اتجاه اليمين كله يبقى في اتجاه ايه؟ واحد يبقى لا اله الا الله بتعمل في القلب كده تقول لك لا محبوب الا الله يعني المحبه كلها هتبقى لمين؟ هتبقى لله اذا الحركه كلها هتبقى لمين؟ تبقى لله ممكن اقدمها لك بعباره ثانيه زمان لما كنا بنتكلم في درس المحبه والاحديه كان في بعض الناس بتضحك مش حاجه نحطها تحت البتاع دي عشان الظهر هيتكسر كما قلنا بتعمل ايه في القلب؟ بتجمع كل الطاقات او كل المح... الحب الموجود في القلب وتجعله في اتجاه ايه؟ واحد الله لا اله الا هو سبحانه وتعالى وعز وجل لا يحب لذاته الا هو لا يستحق ان يعبد الا هو لماذا لما اتصف به من صفات الكمال بوجه العام وبوجه الخاص ايه الربوبيه ايه الربوبيه اللي هو الاحسان اليه وما بكم من نعمه فمن الله الله لا اله الا هو طيب احنا بنقول لماذا لا يستحق ان يعبد الا هو ها ها عشان الصفات طيب عايزين نريد اسمين لله هما جماع اسماء الله تعالى وصفاته لا الملك بيستلزم كل او جل لما ما فيهوش جماع الاسماء والصفات يعني كان الاسماء لوازم له لما انا عايز تلخيص اسماء الله سبحانه وتعالى اسمين الحي القيوم كويس بس الحي طب والحميد المجيد تمام ماشي انا هقول حميد المجيد اه طب والغني كريم ذو الجلال والاكرام له الملك له كل دي اي ازدواجات انما هنا الحي القيوم اجمع من كل هذا بقول لك مثلا غني كريم اه الغني العظمه الكرم ادي النعم كلها هي كثره الخير ويسرته العظمه تخليك تذل لله والكرم يخليك تحب الله سبحانه وتعالى طب هي العظمه دي ما تخليكش تحب الله ها هي العظمه بس انما انا بقول بس كده لان العظمه بجوار ايه الكرم هنا يبقى ايه اللي اخص بالحب كرم وايه اللي هتحصل بالذل العظمه انما العظمه لوحدها تدي الذل تدي حب برضه والانسان ما بيحبش الراجل العظيم حتى في الدنيا نحن نحب الرجال العظماء اي رجل عظيم وله صفات تدي العظمه فهو محبوب انه صفات كمال مش احنا قلنا الحب يبقى سببه ايه؟ صفات الكمال والعظمه صفات كمال ولا لا؟ يبقى العظيم تخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى انما الاولى بالحب هنا ايه؟ الكرم اللي هو النعمه وكثره الخير ويسرته في الدين والدنيا والاخره. طيب اجمع الاسماء هي ايه؟ الحي القيوم ليه؟ خلي بالك ليه؟ اولا كل المخلوقات الحيه حياتها ناقصه. كل المخلوقات الحيه حياتها ايه؟ ناقصه. مش كده؟ إن حياة الإنسان ناقصة لأنها من العدم وإلى العدم ده من حيث الوجود مش كده؟ أي مخلوق حي من العدم وإلى إيه؟ بس إيه إلى العدم يعني؟ الإنسان هيقعد لا إلى من العدم في الدنيا يعني من الأرض يعني اللي كان حيا بالنسبة للأرض كان إيه؟ لا شيء لم يكن شيئا مذكورا وبعدين هو حي الآن وبعد شوية هيموت وبالنسبة للأرض يصبح إيه؟ صفر معدوم خلاص يبقى ده بالنسبه للارض ما هو هيبعث بعد ذلك ده مساله ثانيه يبقى حياته ناقصه من حيث الوجود ولا لا طيب من حيث الصفات سمعه قد ايه هل يستطيع ان يسمع كل شيء يبقى سمعه ناقص بصره قد ايه هل يستطيع ان يرى كل شيء اللي ما هو شايفه اكثر من اللي هو شايفه واي حيطه كده ولا ورقه تحوش الرؤيه تعجب الرؤيه يبقى ناقص يبقى حياته ناقصه بقدر النقص في ايه في صفاته ولا لا يبقى النقص في الإنسان من حيث الوجود أنه من عدم وإلى العدم ومن حيث الصفات أن سمعه ناقص وبصره ناقص وعقله ناقص وقوته ناقصة ولا لا وهكذا وعلى ذلك فقير أما الحياة الكاملة فهي لمن؟ لله سبحانه وتعالى عز وجل من حيث الوجود فهو الأول والآخر هو الأول فليس قبله شيء يعني فليس قبله عدم خلي بالك مش لسه قبله شيء يعني هو اول حاجه طلعت للكون يا سلام امال مين اللي طلعه بقى فليس قبلك شيء يعني ولا حتى العدم مفيش حاجه عند ربنا قبل سبحانه وتعالى يبقى الاول بلا بدايه اهو ده يوضح المعنى واضح الكلام ده من الاول غير لما تقول القديم القديم من أ... يقول لك من قديم قديم قديم اه وبعدين وقبل القديم ده فيه ايه انما الاول معناها ايه حتى ما فيش عدم سبق لان هو الاول يبقى خلاص يبقى هو المساله ربنا سبحانه وتعالى ولم يولد طيب يبقى هو الاول فليس قبله شيء يبقى ده من الازل وبعدين الابد الاخر فليس بعده شيء يبقى من حيث الوجود الكمال في الوجود ولا لا ولا وجوده ناقص كمال في الوجود ومن حيث الصفات الكمال كله ثابت له ولا لا يبقى الحياه الكامله ثابته لله خلاص يبقى هو الحي شوف تلاحظ الان انا بقول لك ايه من حيث الوجود فرحت ذكرت على طول الاول وايه إيه؟ والاخر والظاهر والباطن طيب ده من حيث الوجود من حيث الصفات على طول قلت لك السمع والبصر والقدره وكل اسماء الله صفات الله يبقى اذا الحي ها معناها ايه اثبتت ايه عندما تثبت الحياه الكامله بالالف واللام التي تفيد الاستغراق الحي ان شاء الله لا اله الا هو حي قيوم لا الحي ها القيوم ولا لا الحي القيوم يبقى في الف ولام هي الاستغراق يعني الحياه الكامله الحياه الايه الكامله الحي القيوم يبقى من ناحيه الوجود ومن ناحيه الصفات فهمت ليه بقى الاسم ولذلك في سوره غافر هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين لماذا لا اله الا هو ليه عشان هو الحي لماذا لا إله إلا إيه هو لأنه هو الحي سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى هو الحي إذا هذا الاسم بالذات شوف معناها إيه أول ما تقول الحي كأنك ذكرت كل أسماء الله وكل صفات الله ولا لا لأنك لو في ناقص صفة بقى في نقص كمال هنا موجود يبقى هو الحي ثم تقول القيوم إيه القيوم يعني إيه أنا مثلا أقوم على أهلي وأقوم على أسرتي وأقوم على عملي وأقوم على تجارتي أقوم على زراعتي أقوم على مسؤولياتي يقوم يعني إيه؟ يعني ياخد باله من حاجة يراعيها شوف حصل فيها إيه يطلع دي فوق ينزل دي تحت يدبر الامر هنا يعمل دي كذا ها هتخلص البنزين خلص يع- يحط بنزين تاني الطعام ده يجهزه تاني شغال عمال يدبر الايه ها فالعمليه تحت منه هو اللي بيمتلكها وهو اللي بيدبر ايه امرها ده م- بالنسبه لقيوميه الانسان وهي قيوميه ناقصه ولا كامله ناقصه طب لانها برضه تتبع الحياه ولا لا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض انا مثلا قائم على ايه على يدي احرك يدي او اسكنهما احرك قدمي او اجلس او انام انا قائم على رجلي وعلى يدي لو ان مرضا نشب في يدي او في ساقي انا علي ان ايه ان اقوم على اصلاح وعلى العلاج وعلى الذهاب الى المستشفيات وعلى الذهاب الى الاطباء وما الى ذلك يبقى انا قائم على جسدي وقائم على اولادي ولله المثل الاعلى في السماوات والارض لكي يكون حيا لكي يكون مدبرا لامر مملكته لكي يكون سميعا لكي يكون بصيرا لكي يكون خالقا رازقا لم يحتج الى غيره وانما هو يقوم بايه بنفسه هل تجد من يقوم بنفسه الا الله سبحانه وتعالى اذا لا يستحق ان يعبد الا من الا الله ليه مش معنى الصفه دي على وجه الخصوص يعني لان اي واحد تاني لا يقوم بنفسه اذا اقامه غيره اذا هو ايه كان عدما صفر لم يكن شيئا لم يكن شيئا خلاص يبقى ناقص يعبد ازاي بقى ده ما كانش حاجه يعبد لا نشوف اللي جابه اللي اوجاده بقى اللي جابه ده اللي اقامه هو ده اللي يعبد بقى تقول له اه اللي- اللي اقامه آه، المصنع ده مصنع كبير قوي نعبد المصنع ده لا ده كان في يوم من الايام المصنع ده ما كانش موجود يبقى اللي اقامه هو اللي نعبده شوفوا اللي اقامه العلماء الفلانيين وده فلان طب العلماء دول قالوا يخلقوا كان مين يقول لك اه ده في حد غير اقامهم بقى تسلسل الموضوع مين اللي اقامه في النهايه قام كل شيء الله سبحانه وتعالى يبقى مين هيستحق العباده في النهايه والله شايف الحي القيوم بقى ازاي ها؟ فيها جمع ولذلك هنا يقول الشيخ ابن عثيمين يقول لك الحي الصفات والقيوم الافعى ها؟ صفاته دي ايه افعى طب ما هو القيوم برضه صفات انما صفات افعال فيها الخالق الرزاق ها الأف- تدبير الامر وهو اللي يدبر الامر فمن هو قائم على كل نفس بما ها؟ كسبت على كل نفس بما ايه بما كسبت شوف قائم على كل نفس بما كسبت وشرحناها دي هي مشروحه على اي حال في الشريط الخاص بالحي القيوم بس عليك ان تذكر نفسك دائما واحنا عشان شرحناها قبل كده لا مش منها الان مش منها طبعا يعني انت في حركات لج- لجفنيك وحركات للسان وحركات لليدين والاصابع وحركات طبيعيه لا اراديه هل اذا كان الله عز وجل لم يقمك بهذه الحركات هل كنت تستطيع ان تتحرك والله العظيم لن تستطيع ان تحرك شفتيك او اصبعك أو جفنيك إلا أن يقيمك الله بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل ولا يقوم شيء أبدا إلا بالله هو الذي يسيركم في في البر والبحر طب أنا ماشي في البر أهو لوحدي ماشي أهو عمال يمين شمال يمين شمال شمال يمين لا ده مين اللي بيحرك رجليك؟ مين اللي بيعطيك الطاقة ويلهمك طب وإلا الشلل أصلا ايسر شيء الشلل توصل مش قادر تتحرك يا مين اللي بيحركك يا مين اللي بيقوم على سيرك وحركتك انت تفكر الان بذهنك لكي تفهم أنت كيف تفكر مع امرأتك ومع اولادك من الذي يقوم على ذهنك هذا الله سبحانه وتعالى القيوم ال- الح- المعدة عمالة تشتغل عمالة تشتغل ولو العملية زيادة عليها شوية ت- تحصل ضغوطة مش هيديلك شوية مية مين اللي خلقها كده من اللي أقامها كذلك الله سبحانه وتعالى عز وجل إذا بترمش كده بعينيك كده عشان تريح العين أو بتاع مش ممكن هتقدر تحرك الجسمين إلا أن يحركهما لك القيوم أي أيوة والله صحيح ولا خلية في جسمك هتعيش أو تموت إلا أن يعطيها الحياة أو الموت القيوم سبحانه وتعالى عز وجل شوف يقول لك شوف شوف إيه؟ ع- جعل لها شركاء ليه؟ ليه جعل لها شركاء ليه؟ وفي حد عمل حاجة ليه؟ ليه ده سبحانه وتعالى عز وجل؟ أي تعرف رأسك بتطول ليه تطولها؟ والله العظيم إذا ما كان القيوم هيقوم عليها ويطولها ما هتطول أبدا لازم القيوم هو ده. شوف يبقى على كل نفس ومش بس كده مش بس في الحاجات اللي هي غير اراديه يعني بقول الشعر ال- الجهاز الهضم الجهاز مش عارف الترسيب بول الدم والليمفاوي والعضل البتاع العصبي لا ده حتى الحركات الإرادية أيضا يسيركم والمشي برضه ربنا القيوم سبحانه وتعالى وعز وجل أفمن هو قادر على كل نفس بما كسب هل بس كده؟ لا وأكثر من ذلك عندما تذنب ذنبا أو تعتدي مثلا واحد دعا اليتيم دعا واحد يتيم ورث عنه هو كان وكيلا مثلا او سكرتيرا او مديرا لمكتب ابيه مثلا فاستغل اليتيم ده شيء وامه لا تعلم وابتدى بقى ايه فعمل ايه؟ واخد بالك؟ ظلم اليتيم واكل مال اليتيم كيف يعامل الله هذا الرجل الظالم هذا الرجل اكتسب ظلما ولا لا مش اكتسب ظلما طب المعامله تبقى ازاي في هنا عدل بقى يا ترى العدل ده حقيقه في الدنيا في دنيا هذا الرجل الظالم اللي اكل مال يتيم ودعا من ضربه هنا ولا يا ترى هيبقى في دينه ايضا بحيث يقرا القران ما يفهموش زي حالتنا كده لان القران ما نستوعبوش يجي يصلي ما يخشعش يبقى مصيبه في الدين ولا يا ترى تبقى في الدين والدنيا مع بعض او هيبقى في الدين والعذاب يبقى في القبر وفي وفي الاخره يبقى المساله المفروض لها ايه؟ تدبير امر يحتاج الى كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى عز وجل لماذا كم منظرة تقع في اليوم وكم ظالم موجود في الأرض حدث ولا حرج يبقى على كل نفس بما كسبت إذا هذا الرجل كسب ظلمه كسب ظلمه ظلم اليتيم دعا اليتيم أكل ماله الضربة هتجيله فين؟ في المكان ده بس المكان ده مش ماشي لوحده معاه فلان الطيب خلي بالك ومعاه فلان اللي أبوه ولا عليه ومعاه فلان أظلم منه ومحتاج له ضربة أكتر منه يبقى تدبير الأمر الضربة اللي هتيجي دي سواء عمارة هتقع زلزال هيحصل سيل هيتم مطلوب يبقى فيه ايه قوانين وسنن رهيبة تحكم اللي كلهم عايشين مع بعض يبقى شوف افهموها قائما على من على كل نفس وايه ها؟ بما ايه كسبت شيء رهيب كذلك العمل اللي عملته ده ظاهره ظلم بس انما حقيقته انت جواك انت تريد ايه؟ ما تعرفش تريد ايه؟ والخضر لما قتل الغلام النفس الذكية كان يريد ظلما ولا كان يريد ايه رحمة امر بها ولا لا يبقى هنا المسألة النيات من الذي يعلم السر واخفى والنيات الله سبحانه وتعالى يبقى هنا قائم على كل نفس بما كسب يبقى لما تاخد الحي القيوم الحي اظن فهمناها كويس قوي ولا فيها سؤال تاني طيب القيوم فانت فهمها خدها على نفسك كل خلية عندك 60 مليون مليون خلية في جسمك في المتوسط كل خلية لها حركة ولها حياة ولها غذاء ولها دواء ولها بداية ونهاية خلقت امتى في اي يوم وبعد فترة هتموت واخد بالك طيب الكلام ده كله من اللي بيقوم عليه ربنا سبحانه وتعالى الأجهزة بقى بعد الخلايا العضلات والأنسجة من اللي هيقوم عليها ربنا سبحانه وتعالى طيب النسيج ده اشتغل لغايه اللحظه الحريه هتجي لك ضربه عشان انت ضربت الواد الغلبان الفلاني او ظلمت كذا او ابتلاء لعل واحد يكفر به من سيئاته فهجي لك ضربه حادثه عربيه تقطع لك الانسجه دي كل ده محسوب عند من؟ عند القيوم سبحانه وتعالى عز وجل الاجهزه بتاعتك كلها في الجسم ده مين اللي بيشغلها؟ القيوم طب بعد الاجهزه ال- الاراده بتاعتك انت كيف تفكر العقاب عليها في الدنيا والاخره بالنسبه لك انت بس يبقى انت تحتاج الى 100 دوله وبرضه مش هتكفيك مش هتتبع العدل معك هتلاقي فيه لخبطه وفيه اضطراب برضه انما المساله تنضبط فين عند الحي القيوم وحده لا شريك له الله لا اله الا هو الحي القيوم لما تيجي انت تفكر في هذا السل- السيل اللي حصل في الصعيد مثلا او الزلازل هذه بقيوميه الله ما كانت الا بقيوميه الله سبحانه وتعالى وعز وجل طب يريد الله تعالى أن يمد في عمر هذا الطفل يوم يخليه عايم على أشياء كده على المية يقعد مش عارف يومين ولا إيه ولا كام ساعة في السيل أبوه وأمه ماتوا تحت الأنقاض أو بالمتر المية غرقوا فيه أو بالمتر نص النار اللي فوق المية إنما الولد إيه يتنه عايش كده في حد يقدر يقول لربنا حاجة مفيش حاجة تانية يريد فعال عزيز حي قيوم هو الحي القيوم معناه حديث عايز تقول عزيز عايز تقول كريم عايز تقول عظيم المجيد الحسيب إيه؟ كل الصفات برضه يبقى فين من خلال الحي القيوم شفت سيدة آية القرآن ليه؟ أقول لك طب ما دي موجودة في آل عمران مش معنى دي اه يبقى لازم فيها حاجات زيادة على كده أو تفاصيل أكثر الله لا إله إلا هو الحي القيوم ها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم طيب فدي الجملة الثانية لا تأخذه سنة ولا نوم دي بقى اسمها الصفات السلبية ايه الصفات السلبية؟ لما تقول ربنا مثلا لا يعجز يبقى دي صفة سلبية الله لا يضعف صفة سلبية لا يتعب صفة سلبية بتسلب عن ربنا اي صفة نقص دي اسمها الصفات الايه؟ السلبية اللي هو التنزيه فحين تقول لا تأخذه سنة ولا نوم احنا عارفين ان التنزيه المطلق المحض بغير تضمن لإثبات كمال هذا إيه لا يكون في حق الله عز وجل لأن السلب المحض من غير ما يتضمن إثبات كمال ده ما فيهوش ما فيهوش كمال ولا فيه مدح يقول لك فلان ده ما بيسرقش ايه المدح اللي فيها بقى؟ ومين قال لك ان هو بيسرق؟ عشان تقول له ما بيسرقش واخد بالك؟ يبقى لابد ان تتضمن ايه؟ ها؟ تتضمن الامانه الصفة المقابلة تتضمن الصفة المقابلة فإذا لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى دي تتضمن إيه؟ الكمال في الحياة والكمال في إيه؟ لأن كما قلنا حياة الإنسان ناقصة ولا لا؟ لأنه ينام ودم نام وأنت نايم أقل عيل ممكن أن يقتلك ويوجز عليك ما أنت نايم بقى وأنت نايم مصالحك كلها تقف ولا عايز يسرقك يسرقك وأنت نايم حياتك ناقصة الذي لا ينام هو من؟ الله سبحانه وتعالى جل لأنه الحي يبقى الحي كمال نريد أن نثبت نثبت الكمال بأسلوب آخر بطريق النفي فنقول لا تأخذه سنة ولا نوم كما قلنا بأن الله هو الحميد له الحمد طيب عايزين نثبت الحمد بطريق ثاني بطريق النفي بطريق السلب نقول إيه؟ نقول إنه سبوح ولا لا؟ شو السبوح؟ فسبح بحمد ربك فلما بتسبح كأنك بتثبت الكمالات كلها بتنفي العيوب كلها كانك اثبتت ايه الكمالات كلها واضح ده ولا لا مش كده ولا ايه لما بتنفي الظلم عن الله يبقى اثبتت ايه لله العدل لله لما بتنفي القسوه عن الله يبقى اثبتت ايه الرحمه لله سبحانه وتعالى وهكذا ما دي بقى هنا بقى ايه ولذلك تهيئه ايه القران بالعمده هنا في ايه الكرسي فنريد ان نثبت الكمال في الحياه والكمال في القيوميه تقوم تقول ايه لا تاخذه سنه ولا نوم طيب لو قلنا بقى السنه اللي هي ايه ها ولو اللي هي بين النوم واليقظه يعني مجرد واحد ايه مش يعسل يقول لك عسل كده لو مش يعني مجرد ايه يعني حتى غفوه كده حتى ما راحش من النوم ولا صدر منه شخير ولا بتاع مجرد كده حاجه بين النوم وايه واليقظه لا ديت ولا دي طب لماذا لم يقل لا ينام انهي ابلغ لا ما هو السنه والنوم اه يعني لماذا لم يقل لا خلي بالك لا تأخذه سنة لأن النوم إما اختياري وإما إيه وإما اضطراري إما اختياري بمزاجك أنت مثلا النوم وعايز تنام تروح نايم وتشوف النوم هيجي لك ولا لا وإما اضطراري الآلة تعبت خلاص اضطررت إلى النوم فالله عز وجل لا يضطره النوم فينام ولا ينبغي له أن ينام أصلا يبقى هو إيه يبقى لا تأخذه أبلغ من أن ينام ولا لا بقول مثلا لا ينام لا أبلغ منها أن يقول لا تأخذه سنة ولا نوم ليه؟ لكي ينفي بذلك النوم الاختياري والنوم الاضطراري إن الله لا ينام وما ينبغي له ولا ينبغي له أن إيه؟ أن ينام يرفع القسط ويخفضه يعني إيه وما ينبغي له؟ كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فهنا الله عز وجل لو نام طب مين اللي يدبر بقى مين اللي يقوم على السماوات والارض ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ازاي السماء والارض تقوم وهنقول السماء والارض فيها ايه هنشوف ان شاء الله فيها ايه السماء والارض ناخد شويه معلومات كده ببريزه ب 10 دقائق بالنسبه للمعلومات الحقيقيه انما هي دي تكفيك ان سماء الارض دي حاجه ايه شيء لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولا لا الله لا اله الا هو ايه الحي القيوم يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم نفي يراد به إثبات الكمال في الحياة والكمال فين في القيومية لا لا بينام نوم اختياري ولا نوم اضطراري ايه النوم الاضطراري ان انا خلاص الاله بتاعتي تعبت تماما فالاقي النوم خدني حتى وانا سايق السياره بينام هيحصل حادثه كده ولا ايه لانه بينام اضطراري خلاص هو لا يريد ان ينام الان واخذ منبهات وبيشرب في الشاي وياخذ حبوب وبتاع ومع ذلك النوم ايه غلبه يبقى ده النوم اضطراري انما في واحد ينام لا عايز يريح كده ينام باختياري انما ربنا سبحانه وتعالى لا بينام اختياري ولا بينام ايه الطريق لا بينام ما كان لله ان ينام سبحانه وتعالى بل هو الحي ايه القيوم وزي اقول لك انت مثلا تقوم على على القائم باعمال فلان او القائم مش عارف بالسفاره كذا او القائم بمهمه كذا انت هتقوم بيها قيام كده على قدك يعني قيام كده ناقص انما الكمال في القيوميه لمن لله سبحانه وتعالى اثبتها كما قلنا لا اله الا هو اثبتها فتقول ايه لا شريك له فكذلك هنا لا تاخذه سنه ولا نوم طيب بعدها ايه له ما في السماوات وما في طبعا مش هتعرض للاعراب عشان ما اشقش على الناس اللي عاوز الاعراب بقى والكلام هو موجود في رساله ابن عثيمين اهو مبتدا فين الخبر فين هيبقى فيه مشقه على بعض الناس يمكن يناموا مننا فيعني انا هذكر المعاني بس وانا متعمد في كل جلود المعاني انما بقى اللي عاوز بقى الاعراب واللغه انت عندك الرسائل المصنفه انا على بس اترجم لك بقدر المستطاع والله المستعان يعني الله لا اله الا هو حق لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات يعني ايه اصلا ما في السماوات وما في الارض لله يعني كده ابتداء الكلام ايه ما في السماوات والارض لمين لله انما هنا قدم الخبر يبقى انا هتكلم عن ايه اللي في السماء ولا في الارض يبقى هبدا الكلام باللي في السماء وفي الارض وانت عايز تقول لي مالهم يعني ايه يعني عايز تقول ايه عن اللي في السماء والارض اقول لك عارف ده كله اه ده لله يبقى الخبر هنا ايه لله بس الايه جابت الخبر مقدما ولا لا ما في السماوات وما في الارض واخد بالك يقول لي طب ايه الفايده بقى ايه الفايده اقول لك اه ما هو ما هو خلي بالك معظم الاساليب اللي ما حدش عارف يفهمها دي اللي هي اساليب القران انت تتعامل بها اصلا في حياتك اليوميه في الدنيا كل حاجه فيها فلوس تفهمها كويس قوي انما فيها دول دين النوم بقى وانا وانا كنت في قرطبه ولا ايه ما تقول الخلاصه وخلاص وخلاص انا هدي لك مثال تقول لي ايه العمارتين دول العمارتين دول اقول لك اه تقول لي ايه بتاع فلان يعني اذا الانبهار بايه بفلان ولا بالعمارتين بالعمارتين عشان كده ابتدانا بها ايه الكلام خلي بالك العمارتين دول اه بتوع مين بتوع فلان العمارتين دول شوف طول قد ايه الساعه شوف الحضره شوف الديكورات شوف التجهيزات شوف التشطيب الفينش العمارتين دول بتوع فلان واحد تاني بقى مش عايز يقول لك العمارتين لا ده عايز اركز على مين على فلان يقول لك ايه عارف فلان ده يبقى يبقى يبقى, يبقى الاهميه هنا فين مش العمارتين ده فلان واخد بالك هو ده المراد الاصل عارف فلان ده مهتم ده فلان ده الناس عارف ايه عنده عمارتين ايه الفرق بين الاثنين شفت انت بتتكلم مش انت بتستعمل اللغه دي عرفت ان احنا رايحين كلنا نار جهنم ولا ما عرفتش لسه عشان بنستعمل المعاني في اللغه في الدنيا الفلوس بس انما في الدين هنا هتقع المكنه تقف لا حول ولا قوه الا بالله زي نظام الشرع ها الفرق ما هو الفرق واضح خالص اهو انا عايز ايه اركز على العمارتين اللي اللي اللي لفت نظر العمارتين انا اشوف العمارتين دول ثمنهم قد ايه فيهم كام شقه ديكورات قد ايه يعني ايه اللي خد انتباهي العمارتين اي كان صحيح مضايقين ده مش عارفين بس على شو منكم مين اوليات للايه مين كمين مين كده اهو واخد بالك انما كان الاهم عندهم هي العمارتين يعني اللي خلاني اتكلمت ونطقت العمارتين مش كده انما لما اقول لك ايه عارف فلان اه ده ده فلان ده ايه ده باين عليه ايه وفلان ده مهم قوي هو اللي شغل انتباهنا يقول لك ايه عنده عمارتين ايه الفرق بقى فرق ان انت هنا مهتم بمين بالرجل الفرق الثاني ان انت مهتم بمين بالعمارتين ادي التقديم والتاخير يا اخوان ادي التقديم وايه والتاخير مهم جدا في اللغه ده ده مهم قوي ده يعني المثال ده من فضل الله والله عشان نفهم الايه العلماء اللي زينا كده ده مهم قوي والله مهم جدا المثال ده بقول لك مثلا علي في المدرسه خلاص علي علي ابتدى الكلام عن ايه ماله علي في المدرسه الخبر ان هو فين في المدرسه واحد يقول لي ايه في المدرسه ها علي تفرق كتير ان علي انا عايز اتكلم عن علي اه فين هنا هنا هنا ما يهمنيش مدرسه ولا بيت المهم ان علي ده الخبر عنه هو فين علي لازم يهمني علي فقال علي في المدرسه انما واحد تاني عايز مش مهم علي فين اصلا وعايز يتكلم على مين على المدرسه اللي فيها فلان في المدرسه دي علي خلي بالك الحي ده ساكن فيه فلان هو اصل فلان ساكن هنا واخد بالك لا انا عايز اعظم الحي اصلا اقول لك الحي ده ساكن فيه فلان يبقى حسب الاهميه في الذكر هنا يقدم الخبر على المبتدا فهنا مين المراد الله ولا السماوات والارض خلاص لا دي آية الكرسي وعشان كده قال إيه له ها؟ ما في السماوات وإيه وما في الأرض يبقى كان المفروض الأول نقول ما, ما في السماوات وما في الأرض لله مش كده ما في السماوات وما في الأرض إيه صح صح شيء لله طيب إنما هنا الآن يقول إيه ها له ما في السماوات وما في الأرض فائدة ثانية كمان من تقديم الخبر طبعا هتنسى ده بالله وسط الارض دخلنا في القران نسيت انت بقى تقديم الخبر طب افتكر العمارتين دول افتكرهم ها، عشان ما تنساش في فايده كمان لتقديم الخبر ما بقول لك مثلا هنا ايه له ما استطاع في الارض اذا ما في السماوات وما في الارض مش ممكن يكون فيها حاجه لغير الله ابدا يبقى ده نوع من الحصر والقصر واضح الكلام ده اما اقول لك مثلا ايه ما في السماوات وما في الارض لله ولجبريل ممكن يعطف عليها كده انما لما تقول له في الاول والناس في الارض اذا ما فيش حد غيره له ايه هنا في الارض ولا من يبحث خلي بالك قال تقديم له ايه ما في السماوات وما في الارض فهمنا التقديم ده الخبر ليه على المبتدا طبعا انا ما هيبقى في مشقه لو انا ف- يعني هناخد اللغه كده بس لما هي دي كانت مهمه عشان القصر والحصر هنا طيب ايه بقى ما في السماوات ليه ما قالش له من في السماوات ومن في الارض من في السماوات اللي هم مين؟ ملائكة ومن في الأرض اللي هي إيه؟ الناس والجن اللي بيعقل يعني اللي بيعلم اللي قادر يعلم وتعلم العلم أنا- لما الناس الإنس والجن واللي في السماوات مين؟ الملائكة فهو قال له ما في السماوات وما في الأرض نحن نعلم أن ما تستعمل لإيه؟ لغير العاقل مش كده؟ أو لصفات الإيه؟ العاقل فنحن الآن نريد أن نذكر كل شيء في السماوات خلي بالك العاقل وأحوال العاقل والجمادات يبقى الأعيان وأحوالها أي حاجة وحالتها إيه إيه يعني حالتها أنا مثلا أنا هذكر لك مثلا علي أقول لك علي آه خلاص ذكرنا علي عين أهو فلان حالته إيه بقى مزاجه إيه النهاردة واخد بالك حالته إيه صفته إيه شكله إيه انكحوا ما طاب لكم من النساء ما طاب لكم يعني من ما تنفعش من ابدا واخد بالك ما طاب لكم يعني ايه المراه اللي صفتها كذا وكذا وكذا تبقى طيبه هو ده تنكح فهنا كذلك له ما في السماوات وما في الارض لم يقل من ليه عشان ما في السماوات تدل هنا على ايه على كل شيء في السماوات حتى الملائكه واحوال الملائكه مفهوم يا اخوانا الكلام ده يبقى ما في السماوات ده اعم في الملك لم تدع شيئا الا ذكرته يعني ايه برضه انت بقى بلاش الملائكه خلينا فينا احنا هنا انت انت ملك لمين هو انت بتحفظك وصيه وتقول انا ها لله ملك لله ربنا يدغدغني يصحيني يموتني واخد بالك يبتليني بكذا بكذا هو يفعل ما يشاء انت مسلم له لا يسال عما يفعل وهم يسالوه مش كده ولا لا طيب يبقى انت ملك لله طب احوالك بقى مش انت ليك احوال ولا مالكش احوال ده انت الدقيقه الواحده ليك فيها احوال طب الاحوال دي ملك لمين اي أيوة والله هو اللي خليك مبسوط يصلح بالك او ما يصلحش بالك هو الله سبحانه وتعالى يبقى ما في السماوات وما في الارض معناها ايه كل شيء واحوال كل ايه شيء وضحت ولا لسه يا اخي لازم نزعق نقولها كده عشان تتفهم ما اقول لك انه من بسط الارض يدوم الملائكه والانس والجن ما ركبتش حاجه ابدا ولذلك في آه، سورة الشورى في الآية الرابعة يقول له ما في السماوات وما في الأرض ها وهو الإيه؟ العلي العظيم له ما في السماوات ها وما في الأرض وهو إيه؟ الشورى العلي العظيم ده يعني احنا نايمين بقى كذلك يوحى إليك الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات ها وما في الأرض وهو الإيه؟ العلي العظيم شوف الكلام العلي العظيم اللي هنا فين في آية الكرسي برضه هي هناك له ما في السماوات وما في الأرض طيب وبعدين ها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أيوه دي برضه سلب زي ما قلنا هناك لا تأخذه سنة ولا نوم سلب ولا لا كذلك هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سلب ولا لا يبقى هنا سلب وهنا إيه سلب السلب ده بيتضمن إثبات الكمال المقابل ولا لا ولا إيه طيب يبقى هنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ها له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني إيه يعني لما قلنا له ما في السماوات وما في الأرض أثبتنا عموم الملك لله سبحانه وتعالى وعز وجل فلم ندع شيئا إلا وأثبتناه لله بهذه الآية له ما في السماوات وإيه وما في الأرض طيب نريد أن نثبت الكمال هنا وعموم الملك أكثر هنا لماذا؟ هو أولا ما من صيغ العموم ولا لا؟ ها؟ ما من صيغ العموم موصول الصيغ معنى الصلة يعني له الذي في السماوات والأرض ودي من صيغ العموم من صيغ العموم أي ولاوة على أنها إيه؟ تدل على الأعيان وأحوال الأعيان عشان نثبت الكمال ثاني أكثر بأسلوب ثاني يبقى من طريق النفي زي الحمد اثبتنا الكمال فيه بايه بالتسبيح ال- ال- الكمال في عدل الله نحن نقول ايه لا يظلم مثقال ذره ولا لا يبقى هنا له وسط في الارض نريد ان نثبت الكمال هنا نقول ايه من ذا الذي يشفع عنده الا بايه باذنه من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعني ايه طبعا احنا عارفين ما من موضع ها اربع اصابع الا في الايه إلا وفيها ملك ها ملك قائم لله سبحانه وتعالى أو راكع أو إيه أو ساجد ولا لا ما من موضع أربع أصابع في الس- من السماء إلا وفيها ملك قائم لله أو راكع أو ساجد والبيت المعمور يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إيه آخر ما عليهم مش كده ولا لا كل ده داخل فين في ما في السماوات وما في الأرض السماوات قد الأرض كم مرة لا يحصي ذلك إلا الله سنرى إن شاء الله سنرى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من دي اسم استفهام مبتدا صعب اقول نتكلم في اللغه معلش طيب ذا الذي اسم موصول خبر من المراد بالاستفهام هنا ايه ايه المراد بالاستفهام هنا النفي طبعا بدليل ايه إذن إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ إذا في نفي أهو إذا في استثناء إذا ما فيش ما فيش وأن يستثني يبقى ولما بيأتي النفي بصيغة الاستفهام واخد بالك متى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي لما بيجي النفي بصيغه الاستفهام فهو م- انت عايز تقول ايه؟ مفيش شفيع مفيش مفيش شفاعه وان الا كذا بس احنا بنقول مفيش لا ده هنقول بطريقه الاستفهام يعني مثلا اقول ايه؟ ما من شفيع الا من ايه؟ من بعد اذنه ده في سوره يونس ما من شفيع الا من بعد اذنه ده نفي ولا لا؟ نفي اهو واثبات للشفاعه بس بعد النفي طب ايه الفرق بين ما من شفيع الا من بعد اذنه وبين قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا بايه؟ بإذنه ها إيه الفرق؟ إيه؟ أيوة إن في هنا استفهام في آية الكرسي استفهام جاء النفي بصيغة إيه؟ الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي واضح ولا لا؟ يبقى النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي واضح؟ فهمت بقى شايف آية القرآن فيها إيه؟ يبقى دايما الشفاعة في القرآن لا تأتي مثبتة إلا بطريق الاستثناء هنا في سيدة آية القرآن مش بس الاستثناء ده الاستثناء من إيه؟ من المنفي بصيغة الاستفهام يعني مشار مين ده؟ يعني أتحدى فين؟ أتحداك إذا كان في حد شفيع عند الله سبحانه وتعالى أتحداك وريني ده هو فين؟ شوف كلام آية الكرسي مش بس كده ناس ما من شفيع ما فيش شفيع هنا إلا من بعد لا ده بتحدي وريه لي هو فين ده؟ فين هو ده؟ فين من ذا الذي؟ فين؟ معنى التحدي ده أبلغ في النفي ولا لا يبقى مشرب معنى التحدي من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذن هو الشفاعة أصلا يعني إيه في اللغة جعل الفرد شفعا بدل ما واحد خليه اثنين في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة طبعا الشفاعة لها دروس آه، خاصة منفصلة والحمد لله يعني كان في خطبة سجلت في مسجد رحمه الله أو حتى مسجد القبيلة موجودة الشفاعة كان في دروس طويلة سابقة قدمناها عشان نبين معنى إيه الشفاعة فلا تحتاج إلى مزيد إنما الشفاعة واضحة ولا لا؟ ولذلك ال- اللي فاهم إن في شفيع بغير إذن الله معناها إن هو مشرك، مشرك ليه؟ ها؟ ها؟ لا هقول لك باختصار لأنه شفع الله شفع الله يبقى مشرك مخلد في النار مجرد انه ايه انه تصور او اعتقد ان الشفاعه دي ممكن ياخدها منين من غير اذن الله ده مخلد في النار ليه مساله خطر قوي دي خطر ولذلك هنا سيد ايه القران تحدي من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع الله الا باذنه شوف التحدي ازاي من ذا الذي يشفع الله الا باذنه ليه بقى لان ربنا سبحانه وتعالى اذن ان يرحم فلان او اذن ان يعذب فلان اراد الله ان يعذب فلان فجاه طلع ربنا واحد كده من الاولياء والمشايخ بتوعهم يقولوا لا ده فلان ده كان كويس ده كان تبعي كان في منافسته بتاعي حسيب ده كان كذا ده كان بيعمل كذا هم عايش عشان خاطر عشان خاطر عشان خاطر ففاجأ الله فخلى ربنا رحمه ما كانش عايز يرحمه يبقى بغير اذنه يعني اذا اللي تم ده خلي بالك يعني ايه تهلاوه حركه تهلاوه ده معلوم الشيخ يقول لك ايه ما هو برضه ربنا برضه بس ربنا برضه رحم بقى بايه لوحده ولا ب... ولا بشفاعه ده بشفاعه ده يبقى الرحمه جت بربنا وبالتالي ده يبقى جعل الله شفعا ولا لا واضح ولا مش واضح يا مخلف في النار يا شو ممكن تكون شفاعه الا لمن باذن الله ما انت فاهم الشفاعه ايه هي المساله شرحناها طبعا الكلام ده ولا ايه في درس في الشفاعه لابد ان ترجع ترجع اليه لازم تبقى عارف الكلام طيب من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يبقى ده نفس بصيغه استفهام مشرف معنى التحدي ولا بد من اذن الله واذن الله عز وجل للشافع والرضا كمان عن مين عن المشروع فيه مش كده ولا لا هو بس بعد ان ياذن الله لمن يشاء وايه ويرضى فمش الشفاعه بالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اروح اخد شفاعه من النبي ما يملكهاش قل لله الشفاعه جميع الشفاعه كلها ملك لله وحده سبحانه وتعالى عز وجل طب ربنا بيعملها ليه بقى ليه ايه الحكمه يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم ملوش اراده ولا شيء خالص في الشفاعه ولا يملك منها مثقال ذره ولا غير النبي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو ايه العلم الكبير يقول لك ايه الحكمه من وجود الشفاعه خير كبير اشفعوا انتوا اجر ويقضي الله على لسان نبيه ايه ما يشاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيشفع لانسان بيبقى مين اللي اذن في الشفاعه الله سبحانه وتعالى ولا لا طب الرسول اراد ان يشفع لابي طالب ها قبل الله شفاعته في ابي طالب انت سريع قوي لا لا قبلها ايه اللي بتقول صحيح مسلم الحديث بس قبلها انه يطلعه من النار ما قبلهاش انه يخليه يسلم في الدنيا انما صم دعا واراد وتمنى ورجى انما ايه لم يرد الله ذلك انما ايه نفعه آه الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم نفع ابا طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي أن جعله أهون أهل النار إيه؟ لأن النبي صلى كان عايز من كبار الموحدين ما حصلش إنك لا تدع الحارثة ولكن الله يدعو يشاء. أي شفاعة يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو شفع لك خدت بها مليار دولار تقول لي ياه مليار دولار أنا عايز 1000 دولار بس ولا أبقى ولا رئيس الدولة حتى ب 1000 دولار. نقول له الجنة دي طبعا كل مليارات الدولارات في العالم ما تعدلش سنتي مربع في الجنة. لو وزنتها حتى وزن ايه رياضيا حتى كما يقال يعني لا لو دي ابد الاباد خالدين فيها يبقى هناك ما لهاش ثمن ولا لا ملهاش ثمن هتقدر بثمن ازاي ده ابد الاباد مش كده يبقى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فالنبي عليه الصلاه لما يشفع بمليار دولار كما يقال لازم النبي ياخد ايه زيه هذه الحكمه من الشفاعه أنت تشفع مثلا فيا مثلا فأعلى الله درجتي بشفاعتك رجوت الله أن يعطيني كذا وكذا أصلا ربنا كان هيديها لي وده فضل من الله مفيش حرج على فضل الله بس هيديها لي عن طريق مين؟ عن طريقك أنت طب أنت طريقك أنت يقوم يدي لك أجر إيه؟ زي اللي اداهولي يدي لك زيه بالظبط ده كرم ربنا في حد بقى يحجر على كرم الله سبحانه وتعالى عز وجل فلها حكم كثيرة جدا ومش وقت النهارده هنتكلم في الشفاعه بس شوف من ذا الذي يشفع عنده الا بايه الا باذنه وما من شفيع الا من بعد اذنه ده معناها ايه ده معناها ايه ما اقول لك مثلا فلان ملك له ما في السماء وما في الارض كل حاجه لله اعيان واحوال مفيش همسه ولا حركه الا ايه لله مش كده طيب عايز برضه ان انا ازود العظمه والملك قوي ولله مثلا اعلى بقول لك واحد مثلا ايه يملك البلد دي كل الناس معاه ايد واحده وكل الناس تبعه وكل حاجه تحت امره فانا عايز ايه ازود قوي في الوصف او ما اقول ايه اقول لك ده ده لو حضر كان على رؤوسهم الطير ما يتكلموش لما هو ايه يأذن ويتكلم يبقى ده ابلغ في بيان سلطان الراجل ولا لا مش كده ابلغ في بيان سلطان مين يقول لك الملك ولذلك لما جم يوصفه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه اه آه، آه، اذا تكلم ايه سكتوا ملك معظم ملك مين مفيش ملك زيه هم قالوا كده يقول لك محمد في قومه صفته ايه صفته ايه ده لو اتكلم بس الكل ايه هم مفيش ولا همسه حتى خلاص واخد بالك ده ابلغ في ملك النبي عليه الصلاه والسلام فهنا له ما في السماوات وما في الارض عايزين نزود كمان الوصف نقوم نقول ايه من ذا الذي يشفع عنده الا ايه بإذنه. يبقى ده ابلغ في وصف في في ملك الملك ولا لا واضح الكلام ده ولا مش واضح من ذا الذي يشفع عنده الا ها الا باذنه طيب يبقى اذا النفي ده بالطريقه دي بالاسلوب ده يدل على تعظيم ملك الله سبحانه وتعالى وعز وجل الملك هذا المعنى اللي وصلنا له هو الموجود في سوره السبع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون آية 22 لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في ما فيش ملك طب ما فيش ملك بس شركة لا وما لهم فيهما من ايه من شيء يقول لك لا هو ما معهوش حاجة في راس المال لا هو عنده ملك معاه ولا هو شريك له في ال- في الإدارة بس بيعاونه معاون يعني كده جنبه معاون يعني سنديد لا وما له منهم من ايه من ظهير يقول لك يا عم طب مش دي كمان بس بيشفع لو قال له كلمه ما بيزعلوش لا ولا تنفع الشفاعات عنده الا ايه؟ يبقى اذن الله خلاص كل حاجه انتهت لا انتهت ازاي؟ ما انتهتش اكمل بقى الايه ها؟ ولا تنفع الشفاعه ايه؟ عنده الا لمن اذن له الاكمال بعدها ايه؟ ها؟ حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو ايه؟ شيء عجيب جدا والله يا اخي طب ايه فايده الكلام ده؟ اه شوف الحديث في البخاري وغيره الحديث ده في البخاري وغيره تجد شيء عجب قوي الله عز وجل اذا قضى الامر في السماء بيحصل ايه؟ يعني يسمع كده في السماوات كجر السلسله على الصفوان يعني حجر ناعم قوي والسلسله تتجر رنين رنين يعني ها؟ كجر السلسله على الايه؟ على الصفوان الملائكه بقى مش تسمع وكله ينتبه لا ده بيغشى عليه يغشى على الملائكه اول ما ايه خد بالك يصلهم كلام الله عز وجل امر الله عز وجل الله قضى بكذا شوف مدى الرعب من الله سبحانه وتعالى ومدى الذل والخضوع لله ومدى التعظيم والتوقير لله واخد بالك ليه؟ اللي هم في الملأ الأعلى عند الملك مش هو الملك سبحانه وتعالى هو فوق عرشه هو الملك ملك الملوك فالسماوات اللي هم الملائكة اللي عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فالملائكة عنده هو ملك الملوك على العرش استوى الملائكة عنده شوف بقى لما ربنا بيقضي الأمر في السماء الملائكة بيحصل لها إيه؟ ها؟ بيحصل لها إيه؟ بالبس يسكت كده وانتباه طبعا آه، يعني آه، بس شيء بس شيء يذكر يعني وانها المثل الاعلى لما بيخش الجماعه الطواغيت دول واخد بالك يوم الحاجه يقعد زي معاه حته بتاع حديده كده ولا حته مش عارف كاوتشه ولا حته مش عارف طين يروح مخبط كده انتباه الكل يروح واقف كده ولما حد يشوف يخش القفص على طول التكشيره قال يعني ايه هيبه القضاء وطبعا هيبه الطواغيت يعني هي- ما هو الطاغوت عايز يعمل كده عايز يخلي الناس ايه ترعب القضاء قضاء هي- هو فين هيبه القضاء ده اكثرهم ما بين السرقه وما بين الزو والزور والده انا لله وانا اليه راجعون انما علينا بس بقول لك شوف المساله ايه عايزين يخلوا يدوا هيبه لمين للقاضي هو انسان كان عنده اسهال يمكن ياخد حقوق عشان ايه يخلص الجلده تخلص وعامل لك المغص وحالته بتقطع وبتاع وعامل لك فيها ايه كده ده- مفيش كده. هو الملك الحق هو واحد بس هو تعالى عظيم رغم ان حاجب ايه راضيه لنفسي هذه الجات نيله راضيه استاذ انه لك انتباه الانتباه آه. تعظيم لمين للملك الداخل القضاء والنظام ولله المثل الاعلى في السماوات والارض لما بياخد الامر بقى الملائكه ايه ياخذون الله حق قدره يم- م- مش بس يسمع وينتبه ده بيغشى يغشى على الملائكه واخد بالك و- ولذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له يا جدع أنت يا جدع أنت يهبل أنت اللي بتقول إن ربنا ممكن واحد يشفع عنده من غير ما هو يأذن ويسمع ربنا يقول له كده إيه معلش ده عشان خاطري ده كان معايا ده كان طيب ده كان مش عارف إيه أنت بتصور إن ربنا إيه بني آدم زيك ولا إيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ده خلي بالك انت اعرف بقى اللي عنده بيحصل لهم ايه لان انت في الارض هنا جاهل ما انتش دريان بملك ال- ال- الملك الملوك ما انتش دريان بعظمه الملك يا جاهل يا هبل شوف بيحصل ايه في السماوات بيحصل ايه حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني لما يفوقوا بقى عندما يفيقون من الايه الافشاء ده حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ايه ماذا قال ربكم الامر ايه قد يشملهم الامر جايز يكون الامر ده منزل للسماء الدنيا او للسماء الثالث او للرابعه او الملائكه الفلان او لعمل كذا او كذا ماذا قال ربكم يقول جبريل ولا حملت الامر من الله سبحانه وتعالى وعز وجل واخد بالك ماذا قال ربكم قالوا ايه حق ما هو ربنا هيقول ايه غير الحق سبحانه وتعالى عز وجل انما المساله مش مطلوب واقعه معينها وانما المطلوب ايه إن اذا قضى الله الامر بالسماء او تكلم بالوحي او تكلم بالسماء يحصل ايه إيه؟ الملائكه يغشى عليهم مش بس انه يسكت وانتباه لا يغشى عليهم ولما يفيق ماذا قال ربكم فانت جاي هنا تعمل لي هنا شفاعه بغير اذن الله ايه ال- ايه الاجرام ده ايه الاجرام ايه الجهل والسفه ده يبقى كان شوف الملك هنا تعظيم ملك الملك ازاي كذلك في سيدة آية القرآن ها له ما في السماء وفي الأرض من ذا الذي ايه يشرع عنده إلا إذ يستشرحها الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من سورة ايه سبأ وذكر الله ايه العلاقة بين ها؟ ما من ش- ولا تنفع الشفاعة عنده م? إلا بإيه بإذنه في سورة سبأ ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالت تقول إيه العلاقة؟ العلاقة دي فهمتها هي نفس اللي موجودة في آية الكرسي له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ إلا بإذنه ها؟ بعدها إيه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وطبعا أنت عارف الشفاعة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ أنا مش عايز بس أطول في الشفاعة لأن الشفاعة العادة بتاخد دروس أنت آه، لابد أن ترجع ترجع وتعود إلى دروس الشفاعة عشان تعرف حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما يأتي يشفع هيحد له حدا يعني مين اللي هيختار اللي هو- اللي يشفع فيهم هو ولا ربنا؟ ربنا خلاص يبقى أنت عاوز شفاعة تطلبها من مين؟ ومين أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من إيه؟ الموحد يعني خالصا من قلب يعني فعلا قلبه فعلا حقق لا اله الا الله فعلا خالص يعني قلبه خلص من مضادات لا اله الا الله هو ده وده اسعد الناس بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم طيب واضحه دي ما بين ايديهم يعني ايه المستقبل طيب وما خلفهم تبقى ايه الماضي مش كده ما بين ايديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي طيب واللي وراك واللي قدامك سواء من ناحيه الزمن او من ناحيه المكان يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا ينسى اللي فات ولا هو ان هو مش عارف اللي جاي بل هو علام الغيوب مش كده ولا لا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم طيب ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هنا بقى صفه العلم لله سبحانه وتعالى عز وجل صفة العلم لله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم خلاص إذا ما فيش شيء أبدا إلا وهو يعلمه إيه الله نحن ذكرنا سابقا من عرف نفسه أو عرف ربه بكمال غناه عرف نفسه بكمال إيه فقره واضح الكلام ده من عرف ربه بكمال عظمته عرف نفسه بكمال إيه ذله ده واضح بقاعدة قلناها شرحناها في دروس الصلاة الشيء ده يقابل ده على طول ده مهم جدا وعشان كده دراسة أسماء الله بي- بتثمر لك قمة الحب ذروة الحب مع ذروة الإيه الخضوع والعبادات المختلفة المتفرعة على هذين الأصلين فهنا نفس الكلام خلي بالك العلم لله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وبعدين يقابلها انك تعمل ايه؟ ها؟ ان انت تبدا ايه؟ ها؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا الا شيء انت لا علم لك والله خرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون ايه؟ شيء وبعدين بقى يعمل لك الاخيره والسلام والسلام تفهم بعد كده يبقى علم الله الكمال يعلم بين ايديهم وخلفهم عايزين نثبت ايضا الكمال بصيغه بطريقه ثانيه انك تنفي ايه؟ العلم عن المخلوق الا ان ياذن الله عز وجل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم بس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما إيه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إيه بقى آه، يحيط يدرك يعني يدرك معلومة طب علمه معناها إيه آه سواء بقى خلي بالك ولا يحيطون بشيء من علمهم بالله يعني لا يمكن أن تعرف شيئا عن صفات الله إلا أن يخبرنا الله عز وجل أو إلا أن يخلقك الله على هذه الفطرة مش كده ولا لا يبقى من ناحيه صفات الله سبحانه وتعالى طيب ومن علم الله من ناحيه معلومات الله لابد ان ياتي ذلك بالخبر الصحيح ولا لا ولا يحصل شيء من علمه يعني شيء من معلومه يعني ما الذي سيحدث يوم القيامه ان لك بهذا العلم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وشاء الله أن يخبرنا بكذا وكذا وكذا في الوحي ولا لا ويحضر شيء علمه إلا بما شاء يبقى من علمه أي من علمهم به سبحانه وتعالى تعرف إيه عن ربنا هو اللي يقول لك يبقى بما شاء شاء أن تعرف عنه كذا وشاء أن تعرف عنه ولم يشأ أن تعرف عنه كذا وكذا أخفى عن خلقه كذا بل أخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم محامدا لا يحسنها في الدنيا وإنما يعلمها إياه فين؟ في المقام المحمود ده ولا مش ممكن هتعرف حاجه عن ربنا الا بما ايه يشاء هو فكيف تفهم في القران بغير مشيئته سبحانه وتعالى وعز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه شاء يبقى من علمهم به طيب من علمه يعني من علمهم به نمرة اثنين من علمه يعني من علم من مع من علمه يعني من معلومه من معلومه الاشياء في الماضي والحاضر والمستقبل الارض فيها ايه السماوات فيها ايه مين قال لك ان في سماوات سبع تعرفها منين الا بالخبر مين قال لك ان في ملائكه في السماوات الا بالخبر مين قال ان في كرسي الا بالخبر مين قال ان في عرش الا بالخبر ما هو ولا حضور شيء من علمه الا بما ايه الا بما شاء يبقى سواء علم الله علم بصفات الله او بعلمين بايه بالموجودات دي واحد يقول لك مثلا احنا عايزين نتفقه في اسماء الله او والله دي فتوحات فتوحات مش ممكن هتتفقه في اسماء الله الا ان يشاء ايه الله سبحانه وتعالى عز وجل طب اقول لك ما الكلام موجود في الكتب اننا مش عارفين نستوعبه او نتاثر بيه لانه مش هيحصل الا ان يشاء الله طب الجماعه اللي قاعدين يدرسوا في الافلاك والمجموعه الشمسيه وغير المجموعه الشمسيه والاقمار ومش الاقمار والسنن الربانيه في الكون مش في حياه البشر بقى هنتكلم عنها لا في الكون والزراعه بتطلع ازاي في اشياء كثير تخفى لانهم لا يحيطون بشيء من معلومه زي التفاحه الصفراء جنب التفاحه الحمراء زي المشمش جنب الخوخ زي مش عارف الذره جنب البرتقال جنب الليمون جنب مش عارف القضاليا جنب البتاع زي كل ده طالع ده اه معلومات آه. مت- ما تفتكر ازاي اللي اخترع الكهرباء ايه انك تدوس على الزر هوب اللمبه نورت مش ده علم لله سبحانه وتعالى وده معلوم لله ولا لا اتعلم الكهرباء امتى يعني في الوقت الذي شاءه الله سبحانه وتعالى لم يشاء الله ان يعلم اصحاب الكهرباء ما شافوهاش لم يشاء الله ذلك لما لما جه الوقت المناسب الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى مناسب للسنه الربانيه يعني والعياذ بالله في الحاله دي حصل ايه؟ ها؟ حصل ايه؟ تعلم الناس الكهرباء ولا يحيطون بشيء من علمه سواء الشيء ده خلي بالك هيتصل عن صفات الله سبحانه وتعالى عز وجل او عن الموجودات الحاليه او عن الانباء المستقبليه في الدنيا او في او في الاخره في عذاب قبر ولا مفيش عذاب قبر ولا مفيش لابد من الخبر ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه شاء ويبقى المعلومه في الكتاب وما نقدرش نستوعبها برضه يبقى الفتوى موجوده وما نقدرش نعرفها الا بما ايه شاء ولذلك آه في اخر البقره ماذا يقول الله عز وجل ها؟ لا تحمل علينا ايه اصرا كما حملت علينا من قبلنا ايه اصرا انت عارف احنا كلنا متلخبطين ليه عارف اهل الزمان ده كلنا متلخبطين ليه ده اكثر اهل الزمان متلخبطين الان و- وتيجي تسال على الفتوى 100 مره وانت نفسك تسال عنها وترجع تقول يا شيخ معلش أنا نسيت اه هو الموضوع ده نقول فيه ايه اه وانت ثاني ده اصر اصر هو دي الاثار ايه الاثار دي ان يجيب لك مثلا مفتي يجي لك في موضوع مفتي لا مش قصدي المفتي بتاعهم ده م- مفتي يعني واحد شيخ ده شيخ محمد بس يبقى ربنا سبحانه وتعالى ي- يعمي عليه قضية ما وأنت تصدق فيه يوم يفتي لك بحرمة كذا وكذا وكذا ويضيق عليك جدا إن هو لا يرى إلا ذلك وأنت إيه تقلده أو أنت لا تعلم أكثر منه أنت أسلمت له أمرك في هذه المسألة فأخذت منه الحكم فيه أهذا إصر أراده الله هو له أجر على الفترة إنه اجتهد وانت ليك اجر على السؤال وعلى طلب العلم بس انت ليك ذنوب ثانيه كتير من عقوبتها ايه؟ ها؟ ان المساله دي ما تفهمهاش ويفضل مساله محرمه عليك وعمال طلعان حبه عينك فيها ليه؟ اصرا حملك الله اصرا بذنبك تقول يا رب لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من ايه؟ طيب يا ما علماء حرموا ما احل الله وهم لا يشعرون ان الله حرم ذلك ان الله احل ذلك هو تصور كده والناس مشي وراهم وفضل مضيق ومكتف نفسه ومفيش ايه تحريم ولا حاجه الله انت عمك كتبت لي 20 سنه ليه؟ كنا كان- كان زماننا خدنا راحتنا كان زماننا كسبنا كان زماننا عملنا كذا استفدنا من كذا لا اصر بقى اهو انت خدت بالك يبقى المساله الا بما ايه بس لما تيجي تعلم الدين مش هتاخده كله كده الا بما شاء برضه لماذا؟ لأن في ذنوب وسيئات بتمنع علم الدين، بتمنع الفتوحات، عبارة عن قسط. أنت جاي تطلب وأنت محمل بذكايب من السيئات، فمش قادر تمشي. يا دوب تمشي ثلاث أربع خطوات وتنهج. ما تقدرش تكمل المشوار. الله الراجل عمال يفتي خمس فتاوى، جه في السادسة نمت خلاص، قصر بقى أهو، أهو ده من القصر برضه. مش مصحصح. لأن المسألة كلها مرتبطة في النهاية في مشيئة من؟ ولا يحطون بشيء من امره الا بما ايه شاء ما هنا مصدريه يعني الا بمشيئته الا بايه مشيئته او صله يعني بالذي شاء والمعنيين صح الا بمشيئته انه لما يشاء هتتعلم او المعلومه اللي انت خدتها دي يبقى دي شاءها الله يبقى الا بالذي ايه شاء طبعا دي صعبه دي انما هي المعنى واضح ان شاء الله مش مش هيزود يعني كده ولا يحطون بشيء من امره الا بما ايه ها، شاء وبعدين وسع كرسيه السماوات والأرض إيه بقى وسع كرسيه السماوات والأرض وسع يعني أحاط أحاط واشتمل على السماوات والأرض طبعا الآية الظاهر مش هنقدر نخلصها النهارده ولا إيه برغم إن أنا كنت فاهم إن أنا هخلص وأقرأ وأدخل في في أمور أخرى بقيت حامل الهم هشغل الوقت إزاي وأنا ما استعدتش لغير الآية انا بس هقرا لك ايه كلام ابن عثيمين لحسن واحد فاكر انا بالف ولا حاجه دي مساله الكرسي خلي بالك شو بقى يا سيدي ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض وسع بمعنى شمل واحاط كما يقول القائل وسعني المكان اي شملا واحاط به والكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل عشان ما تقولش إن انا بخرف ولا حاجه ده حديث خلي بالك هنشوف هو مش حديث بس هنقرا اهو بس اول ما تقول قدمي الله اول ما تلاقي اللي جواك كده بيقول لك اه هو قدم ربنا قد ايه ها اذا كان الكرسي ده اكبر من سماوات الارض كلها امال يبقى قدمه قد ايه وقدمه شكلها ايه والعرق بقى يبقى تخانته كام بقى وبتاع ده معناها منتهى السفه ده الشيطان عمال ايه ماسك قلبك وعمال يحشي عمال يحشر في قلبك عمال يديس انت جرى لك ايه يا اخي الكريم هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اذا كان الخبر صحيحا سلم اول ما تتوقف عشان تعلم يبقى انت ايه انسيت اللي سبق في الايه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه بس دي اتانا في ال- في طه ها، ولا يحيطون به ايه يبقى هنا الا بما شاء ما فيش الا بما شاء خلاص مش هيشاء مش هيشاء خلاص مش هيشاء انك تحط بالله علما ابدا مش هيشاء خلاص انتهى يبقى له قدمين إن- ان صح الخبر انتهت المساله لم يصح فخلاص انما انت المساله كلها صح انما تتوقف قدم الله ازاي لن يحدث منك ذلك الا ان تجهل بقدر رب العالمين اول ما تقف تتوقف كده تقول ربنا له اصابع ايوه له اصاب لما اصاب قال له اصاب حاول تتوقف تقول اصابع ازاي مش هيحصل الا اللي ربنا قدره في قلبه ايه مش على مش كما ينبغي تعرف ان ان قدر الله في قلبك ليس على المستوى الذي يليق بك واخد بالك انك تبقى موحد صادق وان قدر الله اعظم واجل وانك ت- ايه تحاول ان تتصور ذات الله عز وجل اصابعه ازاي ويده ازاي و- وبصره ازاي و- حاشا لله حاشا لله ان يدركه مخلوق في هذا انما الخبر صحيح خلاص انتهت المساله تقول له قدمين اوعى بص لقدميك تقول اه يبقى قدمين لله وتقعد تلعب في قدميك كده ده معناها مش عايز اقول لك بقى يعني على الاقل منتهى الجهل بقدر رب العالمين ده مين انت عشان تحب الله علما النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم ذلك وجبريل لا يعلم ذلك ها ولا يحيطون به ايه به علم انت عايز تحيط انت فمساله التوقف ده هوب هتعمل زي الاشاعره توقفوا وقعوا في المطب برغم عملقه كثير منهم واخد بالك زي الامام النووي مثلا هيقع في المطب ايه المطب يقول لك لا لا لا لا لا, لا. ملوش قدمين ده القدمين دول يراد بها شيء ثاني خالص التأويل بقى اهو ايه اللي خلاك وقفت توقف فتره كده خد بالك ربنا له يدين يدين ازاي تعرف تقول يدين زي يدين الانسان ولا زي يدين مين ولا المساله ده لا لا لا لا, لا. ده اول يد دي بالقدره عشان ما يحصلش تشبيه هو اراد ان ينزه الله عز وجل واراد ان يمجد الله مين قال لك ان اليد دي زي يد الانسان ولا زي يد المخلوق ولا كذا ايه اللي خلاك وقفت اصلا تقول يد دي زي يد فلان عشان تدفع عنه هذا سبحانه وتعالى عز وجل ده احنا بنقول اذا كان لله يد من اللي اخبرنا القران والسنه هذا ثابت يبقى له يد مش كده انما ازاي لا ده بقى تشبيه التشبيه هيبقى المساله صعبه جدا ستعطل النص احنا لا بنشبه ولا بن ايه ولا بنعطل واضح الكلام ده طيب انا بس بقرا ال- هو موضع قدمي الله عز وجل وهو ذكرنا ابن عثيمين وبين يدي العرش كالمقدمه له والكرسي وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولولا ان ابن عباس رضي الله عنهما ممن قيل عنه انه ياخذ عن الاسرائيليات لقلنا ان له حكم الرفع ايه بقى الاسرائيليات طبعا كثير من الناس يقول لك ده اسرائيليات فاهم ان الاسرائيليات يعني ايه يعني اليهود النهارده اسرائيل يعني بتوع اسرائيل بتوع الحجر دول يهود الحجر دول دول مش بني اسرائيل دول خالص بتوع اليهود اللي في فلسطين دول النهارده الناس بيقولوا كده خالص فاهم ان الاسرائيليات يعني حاجات عملها بها اليهود يعني آه، الجماعه الاسرائيلي يعني ده دلوقتي فلسطين عملت الكلام ده لا ده الاسرائيليات معناها ايه مثلا عبد الله بن سلام مش ده من عمالقه ال- المسلمين زمان الاصحاب الذين اسلموا فبينقل معاه معلومات منين؟ من بني اسرائيل فدي اسمها اسرائيليات فممكن تكون صح ممكن تكون ايه غير حق فقال لك ان ابن عباس من اللي نقله واخد بالك عن الاسرائيل كان ياخذ انه هياخذ عن الاسرائيليات لقلنا ان له حكم الرفض يبقى اي صحابي يا اخواننا لما بيتكلم ح- برضه الكلام اللي بنقراه احسن لان هذا من علم الغيب يبقى الصحابي لما يتكلم في علم الغيب له حكم الرفع ولا لا؟ له حكم الرفع لان هل للصحابي ان يجتهد في علم الغيب؟ هل انت يعني ظنك كده بالصحابي؟ طب ايه ما يبقاش له حكم الرفع عند الذين ياخذون عن من؟ عن بني ايه؟ اسرائيل ومنهم ابن عباس، شوف دقه العلماء السند شوف دقه العلماء في تعريف ان شيء رهيب جدا والله، ابن عباس ما تاخدش عنه المعلومه دي يقول لك لا ما يبقاش حكم الرفع يتوقف ليه؟ لانه هو كان بياخد عن الاسرائيليات عن علماء بني اسرائيل لما اسلموا فتاخد معلومه يقوم يستدل بها ويتكلم بها ايه؟ ده. شوف شوف الدقه شوف دقه نقل العلم اللي جاي لنا لأن هذا من علم الغيب وعلم الغيب لا مجال للاجتهاد فيه والصحابي إذا قال قولا لا مجال للاجتهاد فيه أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد فيه فإن له حكم الرفع إلا أنه إذا كان من باب الأخبار فإن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال أن يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل والعلماء يتحرون غاية التحري فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحكمون بالرفع إلا مع انتفاء جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحول بينه وبين الحكم بالإيه؟ بالرفع على كل كلام ابن عثيمين فأهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم وأئمة التحقيق وقد قيل إن الكرسي هو العرش ولكن ليس بصحيح فإن العرش أوسع وأعظم وأبلغ آه، إحاطة من الكرسي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كرسيه علمه ولكن هذه الرواية لا أظنها تصح عن ابن عباس وذلك لأن هذا المعنى ليس معنى لهذه الكلمة في اللغة العربية ولا في اللغة العرفية فهو بعيد جدا من أن يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما فالكرسي موضع القدمين وقد جاء وهتقول بقى قدمي الله ازاي وهتقول ازاي ازاي دي معناها على طول تعرف ان انت ايه دخلت في الاجرام على طول ما تنساش كلمه الاجرام دي بقى الالفاظ بتاعتي دي هي اللي خليك ما تنساش اوعى الشيطان يقول لك يوقفك شويه قدمين ازاي بتاعك انت دخلت في الاجرام اوعى وقد جاء ها، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما السماوات السبع والارضون بالنسبه للكرسي الا كايه؟ ها؟ كحلقه في فلاح من الارض حلقه دبله يعني كده دبله حلقه كده دبله كده قطرها 2 سم ولا سم ونص ولا 3 سم كحلقه في فلاح وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقه هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على سعه هذه المخلوقات العظيمه التي هي بالنسبه لنا من عالم الغيب ولهذا يقول الله عز وجل افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها ولم يقل افلم ينظروا الى الكرسي او الى العرش لان ذلك ليس مرئيا لنا ولولا ان الله اخبرنا به ما علمنا به وقوله السماوات والأرض هذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أن السماوات والأرضين كلها إيه؟ كروية الشكل كروية الشكل واضح الكلام؟ لما أقول كروية الشكل ما حدش يقول أنت جبت الكلام ده منين؟ أنت تاخد الكلام ده من بتوع الجغرافيا ولا إيه؟ طب ما هو ابن تيمية ده كان بتاع الجغرافيا برضه ده افلاك حاجات بتتشاف بال- لا اله الا الله سبحانه طيب كلام شك لان هذا امر معلوم بالحس وكذلك معلوم بالخبر وإن كان علمه بالخبر قد خفي على كثير من الناس السابقين ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى الكلام لا يزال ابن عثيمين إذا السماء انشقت وألف لربها فوقا هيتكلم عن الآية دي نختصر الكلام ده طيب واللي لغاية ما نقول إيه آه فإذا كان آه ومن الدليل قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على إيه على الليل التكوير بمعنى التدوير ومنه قولنا أكوار العمامة ونحن نعلم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض فإذا كانا يتعاقبان على الأرض لزم من ذلك أن تكون الأرض إيه كروية لأنه لا يكور الشيء على إلا على إيه كرة هل ممكن يكور الشيء على غير كرة؟ يبقى لابد أن تكون الأرض كروية وهذا أمر مشاهد الآن أنها كروية وإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض هو دليل على أنه مكور يبقى الاجتهاد ده كله عشان يبقى الكرسي إيه مكور وسع إيه سطر أما العرش كلام ابن عثيمين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرشه على سماواته مثل القبة مش مثل الكرة مثل القبة والقبة غير مكورة لكنها غير مسطحة أيضا فإنها كقبة الخيمة يكون وسطها مرتفعا ثم قال تعالى ولا يؤده حفظهما ها؟ أي إيه أي يثقله ويشق عليه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض وهذه الصفة صفة سلبية ولا يؤده إيه حفظهما يبقى إذا لابد أن ننظر في حفظ السماوات والأرض وتشوف يعني إيه السماوات والأرض وهنبذل مجهود إن شاء الله في الدرس المقبل في علوم الفلك شوف إيه أنا كنت جايب معاك كتاب هو الشيخ عبد الحميد عبد المجيد الزنداني بعض المعلومات عشان تعرف إيه حكاية السماوات والأرض دي يعني إيه إيه السماوات والأرض أنت بس يعني كنا هنعرف بس شيء عن زينة السماء الدنيا زينة السماء الدنيا مع شيء عن زينة السماء الدنيا وساعتها كنا هنعرف يعني ايه السماوات والارض فنخلي ذلك ده ان شاء الله للدرس المقبل وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما حفظ السماوات والارض يعني الانسان عشان يحفظ عماره واقفه في مكانها من الزلزال صعب جدا امال السرعه الفلكيه اللي بتصير 27 كيلو متر في الثانيه ما لنا كم ثانيه قاعدين في الدرس بقول لك كم ثانيه 60 ها في 60 ادي دقيقتها 1600 في 60 كمان